بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبي وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله أيام طيبة مباركة نسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا في موازين حسناتنا ربنا يجعل كل أيامنا خير وكل لحظاتنا في هذه الحياة طاعة لله عز وجل امتثالا لقوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعالوا نجدد النية ونتعبد لله تبقى فرصة والله بفكر نفسي معاكم لما باجي الحلقة في قناتنا قناة الرحمة وافتكر أن الله عز وجل أرسل نبيه للعالمين وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بفكر نفسي أقول يا رب أكون لنفسي وللعالم كله رحمة للعالمين كما كان حبيبي وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رحمة للعالمين وأكيد اللي هيكون رحمة للعالمين هيكون لزوجه وأهله وأولاده وبلاده رحمة ليهم يتعبد لله بكل لحظة وكل نفس داخل أو خارج لله رب العالمين تعالوا نخلي الوقت ده لله بالله عليكم راجعوا دايما نيتكم لله الدنيا بتاخدنا وتودينا وتجيبنا ترفع مننا أقوام وتضع مننا أقوام تأخذنا ذات اليمين وذات اليسار بتجيبنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب أفكار بتراودنا أوقات بتبقى همتنا عالية أوقات بنبقى منتصرين في أوقات برضه بنبقى منكسرين ربنا يرفع عننا وعنكم ألم الانكسار وهم وغم الكسل والانحسار أو الحسرة على ما فات والخوف مما هو قادم الألام بتيجي لما بص ألاقي على صفحتي مثلا في في الفيسبوك وفي البيج سؤال بيتكرر كتير قوي سبحان الله وربنا قدر يبقى معانا النهاردة أحداث معينة بتمشي في هذه الأيام بص ألاقي شباب وبنات رجالة وستات بيسألوا إزاي يبقى عندي إرادة إزاي قوي إرادتي إزاي يبقى عندي هدف إزاي أشجع نفسي عشان ما تقلش همتي دي كلها أسئلة وغيرها بتبقى محصورة في تكرار متكرر دوما أنا ما عنديش إرادة أنا ما بقدرش أعمل اللي أنا عايزه أنا مش عارف أنا عايز إيه أنا مش عارف أحدد أهدافي شوية يقولوا لي نفسي أعمل حاجات كتير بس للأسف إرادتي ضعيفة وكل دول مش واخدين بالهم إن هم وأوقات أنا كمان وأنتوا بنقتل همتنا ونقتل عزيمتنا ونهزم إرادتنا كل حد فينا نفسه يحقق حاجات كتير أو أحلام كتير طبعا المصيبة اللي ما نفسوش في أي حاجة واللي مش عارف أي حاجة ده حد على جنب مش معانا النهاردة أكيد مش بيتفرج علينا أو حتى بيسمعنا في يوم من الأيام لأني متأكد أن كلكم عندكم أهداف وغايات وأمال وطموحات كلنا نفسنا نبقى كويسين نبقى مرتاحين نبقى مطمئنين نبقى سعداء نبقى مصدر خير ورخاء وطمأنينة بس في مننا بيقدروا وبيبقوا فعلا هم مصدر سعادة لنفسهم واللي حواليهم ودول قليلين مش كتير وفي كتير بقى بيبقوا للأسف عندهم أفكار وجمل سلبية نفسي بس ما بقدرش بدور عن السعادة بس ما بوصلهاش بسهولة أوقات بتبقى إرادتي ضعيفة وديت جملة بسمعها كتير قوي وبتسأل عليها كتير قوي فقررت بعد ما فكرت وقويت إرادتي إن النهاردة نتكلم عن الإرادة الإرادة القوية اللي احنا محتاجينها بس عشان نقوي الإرادة أو نبحث عن الإرادة القوية محتاجين نعرف هي ايه الإرادة نعرف الإرادة اللي بتعلي طموحنا واللي بتقوي همتنا وعزيمتنا نعرف يعني ايه إرادة اللي بتبقى دايما جاية من اللي عاوز يحقق غاية أو يصل لهدف الإرادة جاية فيما أريد كلمة كده مشتقة من ما أريد أنت عاوز إيه إذا أردت شيئا تملكتك الإرادة أو تملكت الإرادة لإنجازه الإرادة طموح قوي ودافع شديد وغريزة من غرائز اللي بتبقى سبحان الله طيبة ومحمودة موجودة في الناس الإرادة جاية من الأمل اللي بيولد العمل الإرادة علامة صحية والسؤال عنها وتقويتها أجمل ما في الحياة من صحة صحة نفسية وفكرية وكمان صحة جسمانية هتلاقوا كتير مننا نفسهم تبقى صحتهم كويسة رجالة وستات يقللوا الكرش يخفوا الوزن يبقى نفسهم أطول يتمشوا كل يوم شوية يتعلموا من كلام اتغدى واتمدى وتعشى وتمشى بيبقوا عايزين بعد الأكل يتمشوا شوية ما يناموش على طول بس أوقات بتبقى الإرادة ضعيفة الإرادة مش قوية عايزين بس مش قادرين القوة اللي ربنا بيديها لنا من جوانا واللي بتبقى مصدرها الرغبة في التغيير للأفضل اللي بنحقق بيها الطموح واللي بتبعث فينا الأمل والراحة والطمأنينة واللي بتشيل السلبية من حياتنا واللي بتخلينا نتحرك واللي بتخلينا نعمل واللي بتولد عندنا الشرارة الأولانية اللي بتوقد الحياة الإيجابية والصحة الجسمانية والنفسية والفكرة الأساسية لكل ده هي دي الإرادة الإرادة حاجة جميلة جدا حاجة جوانا ماشية معانا بنقويها لما نبعت لها رسائل إيجابية لما نتحرك لما نحرك إيدينا ورجلينا وعقلنا وأفكارنا لما نبدأ في إنجاز المهام بتبقى الإرادة قوية الإرادة القوية والهمة والعزيمة والصبر والإصرار معاني جميلة كلها على بعضها متكاملة فريق عمل جوانا بيبعث فينا الحياة وبيدينا الأمل للمستقبل بالعمل والتحرك نحو الأفضل دي الإرادة القوية بيعكسها الكسل التعب الإرهاق التسويف بعدين كمان شوية ما ينفعش ما بقدرش دي اللي بتبقى الحياة السلبية اللي بتقتل جوانا أو جوانا الإرادة تعالوا نعرف الإرادة احنا بنسمع ونتعلم أنا أريد وأنت تريد والله وحده يفعل ما يريد جل شأن الله الإرادة المطلقة لله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون دي الإرادة المطلقة اللي بتريحنا بس ممكن تريحنا ونبقى إيجابيين ونتعلم نتعلم من أفعال وأقوال نبينا صلى الله عليه وآله من سنته مما جاء به رحمة للعالمين تعالوا نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وآله بمعناه أن العبد ما زال يتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى حتى يصير سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها حتى يقول للشيء كن فيكون هذا هو العبد الرباني العبد الذي يعيش حياته كما يقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مش بس بالفرائض وكمان بالنوافل في كل حاجة في حياته في الجواز في اللعب في الأكل في الشرب في القيام في الجلوس في التعامل في الابتسامة في الكلمة الطيبة في الفكرة في الظن في حسن الظن بالله بحسن العمل ده صاحب الإرادة القوية اللي تتولد إرادته من فضل الله ورحمته وكرمه وجوده حتى يقول للشيء كن فيكون ويبقى عبد رباني عبد لله ربنا خلقه واداله أسباب الطاعة فطاعه أطاع الله عز وجل فأكرمه الله هي دي الإرادة اللي بتطلعنا لقدام وتقوينا والنهاردة ليلة 25 أبريل مش واخد بالي يعني لكن النهاردة الولاد أو النهاردة 25 إبريل 25 إبريل من كام سنة النهاردة لقيت الولاد واخدين أجازة من المدرسة ليه نحتفل بعيد تحرير سينا عيد تحرير سينا خدت بالي بقى لنا سنين كتير بناخد اليوم أجازة وبتيجي أفلام ومسلسلات ونتفرج على التلفزيونات ونفتكر أو ما نفتكرش الذكريات لكن تعالوا نتعلم الدروس والعبر تعالوا نفهم ايه القصة وايه الحكاية الحكاية كانت جاية من إرادة قوية وصلبة إرادة في تحرير الأرض إرادة في تحرير مش بس التراب لا تحرير الكرامة لأن الإنسان حر وأرضنا حرة وبلادنا غالية علينا جدا في يوم من الأيام وقريب قوي مش بعيد ربنا يرزقنا جميعا أن نكون جنود من جنود تحرير المسجد الأقصى يوم أن تتحرر فلسطين والجولان وتتحرر جنوب لبنان زي ما اتحررت بإرادة صلبة وقوية للمسلمين للناس الصالحين المصلحين في كل بلاد العالمين اتحررت قبل كده فلسطين من حكم الصليبيين بإرادة قوية ما كانش بس صلاح الدين ده كان صلاح الدين نتاج نور الدين محمود واللي قبليه محمود زنكي واللي قبليه رجالة صالحين علماء قدوات علماء عاملين مجاهدين ناس عارفين يعني ايه يرفعوا السلاح بالعلم والإيمان الاتنين دول اللي كانوا دايما بيحرروا التراب العلم والإيمان كان بيخلي سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا ما شاء الله مسلم بن قتيبة من بعدهم أسيادنا كتير قوي من الفاتحين لحد طارق بن زياد وقبله عقبة بن نافع اللي حرروا بالإرادة عقول الملايين من البشر وخلوهم يقفوا قدام الجهابذة من القياصرة والأكاسرة في أقوى دول العالم تتكسر قدام الإرادة القوية بالعلم والإيمان وخلت جندي أمير من ولاد المسلمين يفتح القسطنطينية دعاله نبينا صلى الله عليه وآله من قبلها بسنين طويلة عن هذا الأمير الذي يفتح القسطنطينية ويقول صلى الله عليه وآله لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير ذلك الأمير ولنعم الجيش ذلك الجيش أو فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاب عنده بتاع 23 سنة كده لكنه صاحب إرادة صنع المعجزات وفتح القسطنطينية وخلى الجنود اللي عندهم إرادة يشيلوا المراكب على ظهرهم ويعدوا بيها الجبل المراكب يشيلوها من البحر بالليل في جنح الظلام ويعدوا بيها من فوق الجبل وينزلوها البحر تاني عشان كان في ذهنهم وفكرهم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش حديث عرفوه ولد عندهم إرادة ونفس الإرادة في تحرير سينا اللي زي النهاردة بالقوة بالمعركة معركة السلاح اللي فيه ضرب نار ومعركة الفكر والعقل ومعركة السياسة والاقتصاد النهاردة محتاجين إرادة محتاجين إرادة نطلع بيها من بلادنا أو من جوه أفكارنا السلبية ببلادنا من أزمتها الحقيقية أزمة الاقتصاد والسياسة أزمة العقول الخبيثة العقود اللي بتكون سبب في ضعف الإرادة ضعف الإرادة موجود وله أسباب تعالوا ندرسها عشان نحاول نطلع منها هقابل إن شاء الله هاخد صلاتكم بس بعد ما أبدأ بس بكام حاجة من أسباب ضعف الإرادة اللي أولها طبيعة الشخصية إن الإنسان أوقات بيبقى ملول بيمل بسرعة وده بيسموه ضعيف الإرادة عملنا ثورة وقمنا بثورة أسقطنا رئيس ولم نسقط النظام بعد لهذا الرئيس وجبنا رئيس وبدأنا نظام جديد بس مش صابرين بس مفيش وقت بس ملينا في سنتين وشوية رغم ان حققنا انجازات كتير مش مهم خليني اقول لكم ضعف الاراده بيخش ازاي لما نيجي لطبيعه الشخصيه ونبقى مستعجلين بسرعه حتى الرئيس السابق 18 يوم بس كانوا كفايه ان يتنازل الرئيس عن السلطه طبيعه الشخص الملول انه ضعيف الاراده ضعيف الإرادة بيخسر كتير قوي بيخسر كتير وبيتعب أكتر اوعوا نكون احنا ضعيف الإرادة ده الأولاني اللي طبيعته الشخصية كده ملول لو انت ملول بتمل بسرعة او انت ملولة بتمل بسرعة تعرفي ان إرادتك ضعيفة ونعرف ازاي نقويها بس تعالوا نشوف الأول بنمل بسرعة ولا عندنا صبر على كل ما يحدث في أيامنا اللي إن شاء الله تكون حلوة ده الأولاني الثاني الاكتئاب الناس اكتئبت يبقى الإرادة بقت ضعيفة وخصوصا اللي اكتئابه مزمن وخصوصا اللي عنده أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية شويه معاهم وشويه عليهم شويه الاخوان دول كويسين شويه دول ولاد 60 في 70 شويه ده الرئيس ده كويس لا ده وحش شويه الحكومه ما يعلم بيها الا ربنا طب شويه هنخرج من الازمه لا مش هنخرج من الازمه شويه هننجح لا مش هننجح شويه هنمشي لا مش هنمشي هتتحل لا مش هتتحل آه انا زهقت انا مكتئب الاكتئاب سبب في ضعف الاراده في ناس بتتعب بصراحة ما هو إنما للصبر حدود تعبنا ارهقنا أو كسلنا تخيلوا إن الكسل من أسباب ضعف الإرادة تخيلوا إن الإرهاق من أسباب ضعف الإرادة تخيلوا إن التعب من أسباب ضعف الإرادة وأقول لكم سر كمان اللي ما بيمارس اي رياضة برضه عنده إرادة ضعيفة حتى لو أنا اللي ما بيمارس اي رياضة حتى لو المشي حتى لو النفس حتى لو شوية ألعاب بطنة وحركات إيد ورجلين في البيت حتى لو ست كبيرة الله يرحمها أمي كانت بتلعب رياضة والله حتى لو بتقعد تعمل دراعاتها كده بس تحاول تحركها أو راسها أو رجليها اللي ما بيلعبوش أي نوع من أنواع الرياضة أو بيمارسوا أي نوع من الرياضة إرادتهم ضعيفة واللي دايما عندهم إرهاق وتعب وزهق وملل إرادتهم ضعيفة وربنا يعافينا ويعافيكم في حد تاني هي أمور قدرية اللي إرادته ضعيفة كمان اللي عنده أمراض جسدية اللي عنده أمراض جسدية كتيرة ضغط وسكر و... وتعب في الركب وتعب في المعدة وبالتالي أدوية كتيرة جدا بياخدها ويتعاطاها ممكن تكون سبب في ضعف الإرادة لأنها بتبقى سبب في التعب والإرهاق وبالتالي الملل أو الكسل وأوقات بتبقى سبب مباشر في ضعف الإرادة بالأعراض الجانبية اللي بتسببها كثرة اتخاذ الأدوية أو كثرة أخذ الأدوية خمس ست حاجات قلتهم في سبب ربنا يعافينا ويعافيكم ويبعد عننا وعنكم الشر من أصعب ما يمكن ممكن يكون بيحصل لحد حوالينا أو للبعض مننا من غير ما ياخد باله المخدرات المخدرات ايا كانت بقى المخدرات او المسكرات سبب من اصعب الاسباب في ضعف الاراده ويمكن اهمها على الاطلاق وهو شائع جدا ان في بعض بياخدوا ادويه مخدره ممكن يبقى واحد بياخد مخدرات صريح كده وده طبعا بيبقى ضايع في الاراده لان هو تقريبا شبه منتهي الاراده او منعدم الاراده في التوقف شخص بياخد ادويه هو مش واخد باله بتسبب له فعلا شعور غير عادي بان هو ما عندوش اراده ادويه صعبه جدا الامر بيكون في الحاله ديت اشبه بالحلقه المفرغه ومحتاج فعلا وقفه مع طبيب وقفه مع عالم وشيخ وقفه مع واحد من افراد الحياه او من مدربي الحياه اللي يقدر يلازمه ودول بقوا موجودين اخصائي حد قريب حد فاهم وواعي عشان ما نقعدش نلف جوه الدايره انتوا عارفين بتوع المخدرات ربنا يعافيكم بياخدوا مخدرات ليه بعض منهم عشان يهرب عشان ما عندوش إرادة أو قوة إرادة في مواجهة مشاكل الحياة وبالتالي ما بيعرفش يواجهها فبياخد مخدرات فالأمور بتتأزم فما بيعرفش يواجهها فبياخد مخدرات فبتتأزم فما يقدرش يواجهها فياخد مخدرات فتتأزم شم بقى حقنة دواء اللهم احفظنا يا رب واحفظكم مصائب من مصائب الحياة وعندنا حاجتين مهمين كمان من ضمنهم ان ما عندناش تخطيط او ما عندناش وضوح في الرؤية او مش عارفين احنا رايحين فين ودوت من من الحاجات اللي كتير قوي بتخلي الواحد عنده ضعف إرادة مش عارف يصحى يروح فين النهاردة ولا هيعمل ايه النهاردة وده للأسف بنقتل بيه طموح ولادنا وقوة إرادتهم لما يقعدوا يسألونا هنروح فين النهاردة هنعمل ايه بكرة هنسافر فين في الأجازة وبس يا ابني بس يا بنتي لما تيجي الأجازة احنا مش عارفين من غير أي تخطيط ولا وضوح رؤية وأنا شخصيا كنت بقع في المطب ده كتير في المشكلة دي كتير يقعدوا يسألونا أسئلة كتير عايزين يعرفوا هيروحوا فين عايزين يخططوا امتى حتى يلعبوا لو هم صغيرين وده ما شاء الله من نعم ربنا عليهم لان دي في الفطره السويه مولوده باراده قويه اراده كانت بتخلي الراجل يطلع يصطاد الارنب ويصطاد الغزال ويصطاد اللي ياكله ويقطع الشجر عشان يدفيه كل ده تخطيط اللي ما عندوش تخطيط وما عندوش وضوح في الرؤيه عنده ضعف في الاراده وكمان للاسف اخر حاجة هقولها لكم قبل ما اخد اتصالاتكم اللي عنده بيئة مثبطة اللي حواليه مش بيساعدوه اللي محدش بيشجعه على حاجة اللي كل ما يجي يبدأ في حاجة بس يا ابني كبر دماغك اشتري نفسك اللي قبلك لو كانوا نفعوا كنت نفعت المثبطين اللي بيكسروا المقاديف اللي بيقولوا مفيش فايدة اللي بيقولوا مش هتقدر اللي بيقولوا مش هتنفع اللي بيقولوا للبلد وللرئيس وللشعب مفيش فايدة مثبطين محبطين ما يعلم بيهم إلا ربنا بيكسروا مقادفنا وبيضعفوا إرادتنا شوية حاجات من اللي بتضعف الإرادة قلناهم بس تعالوا نعرف إزاي نقويها وإزاي نعرف فعلا يبقى عندنا قوة إرادة ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه بعزيمة وهمة ووضوح هدف ورؤية بعد شوية اتصالات نبدأها بالحاجة سناء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد الله يبارك في حضرتك الحاجة سناء ونحن نحبك في الله دكتور محمد أحبكم الله الذي أحببتونا فيه ربنا يبارك في حضرتك الله يكرمك وعايزة أقول بفضل الله اللهم اجعل نوايانا خالصة لوجهه الكريم اللهم.
واجعل أهدافنا كلها ما يرضيه عنا سبحانه آمين.
وهذا في حد ذاته يولد إرادة ويعليها نعم والح... والحياة بحلوها ومرها هي البوتقة الق... الكبيرة التي تتفاعل فيها الأحداث للوصول للهدف الأعظم نعم.
وهو الجنة نعم أو... أ- ولا بديل عن شرع الله ولا بديل عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ومحور الثواب والعقاب هو العمل نعم فالعمل عبادة والعبادة عمل ولا بد من النية وهي بحق تجدد الهمة والنشاط نعم ودائما وابدا الاسلام يتحدث عن نفسه وبكل فخر وثقه وعلى ارض الواقع وشهد له العدو قبل الحبيب انه دين الكمال والجمال والعدل والرحمه وحسن الخلق والعمل والبناء والتطوير والحضاره وحدث ما شئت لكن كيف تدور عجلة الإنتاج والتطوير والتغيير للأفضل والأحسن والغالب على أحوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله الكلام ثم الكلام ثم الكلام والسخرية ورد عليها والاعتصامات وضياع الوقت والجهد والمال وكل سنسأل عنه كيف ونحن أمة تتوكل ولا تتواكل ونأخذ بالأسباب ونوقن أن الأسباب لا تنفعل ولا تأتمر إلا بأمر من رب الأسباب ونحن أمة الإتقان والمراقبة والإخلاص وكل جزئية لها المثل والدليل في كتاب ربنا القدير وسنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة صلى وسلم عليه ربه في الأولين والآخرين وال- وبالإرادة وعلى سبيل الم- المثال لا الحصر قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف نعم ومقولته ومقولته المشهورة في القصة المعروفة بل دلني على السوق نعم فكانت وتفضلت منه العزة والنشاط والإرادة والأخذ بالأسباب وعلو الهمم وفعلا وصل لأعلى القمم وما أحوج شبابنا إلى الاقتداء بهذا النموذج الطيب ومزيد من الجهد والمجاهدة وإنكار الذات وتقديم المصالح العامة للبلاد والعباد على المصالح الشخصية لتدور عجلة التمكين لشرع الله المتين فلن يقوم إلا على أكتاف أناس أهلا لحمله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونساء مسلمات مؤمنات وفتية آمنوا بربهم و- و- وربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وايضا وبشر الصابرين وايضا الا ان نصر الله قريب وعايز اقول لكل مك- مكت- مك- مكتئب كلمه ممكن ممكن ده بس على طول لحسن ان شاء الله عايز عليك أقول له فتصبر وصبر وجميل صبر بالصبور الرحمن وهل صبر الصالحين إلا تأسيا بالعدنان وهل جزاؤه عند الكريم إلا غفران وجنان فهل بعد هذا من عظيم الأجر إلا رؤية الحنان المنان تلك هي عواقبه فهل يحق لي حي على الصبر وتوبى للصابرين فصبر جميل والله المستعان وكفانا وبشر الصابرين في القرآن وجزاكم الله خيرا وأسف على التطويل ربنا يكرمك حاجة سناء جزاكم الله خير يا حاجة سناء وبشر الصابرين حاجة سناء الحاجة أم محمد السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكوني حياك حجيت الله يعني أخي الفاضل ربنا يكرمك ويبارك فيك ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله والله احنا كل ما نفتكر يعني البرامج بتاعتكم بتشيع الامل والتفاؤل نسال الله ان يجزيه عنا خير الجزاء وعايزه اقول طول ما في استعانه بالله سبحانه وتعالى وطول ما في صبر وفي اصرار ربنا ان شاء الله هيكرمنا إن شاء الله في ضغوط نعم في ضغوط وفي مشاكل اي نعم في مشاكل ولكن الحياه هي يعني سير الحياه ليس سهلا نعم ولكن الإسلام علمنا إن إحنا نستعين بالله ونصبر نعم وإن مع الصبر فرض إن شاء الله نعم ويعني أنا أعتقد إن الأنبياء هم أعظم الخلق على الإطلاق وأعتقد أسمى رسالة هي رسالة السماء ومع ذلك كانوا بيجوزوا من يعني اجتازوا كتير وصبروا أكثر كتير الناس ابتلاءً.
وتحملوا- نعم وتحملوا الكثير نعم فاحنا يعني لو نبصينا للصحابه وبصينا للرسل والانبياء يعني هنصغر نفسنا قوي فاحنا لازم يكون عندنا صبر واستعانه بالله سبحانه وتعالى ودعاء الدعاء يا جماعه والله يعني احنا يعني بيجي اوقات عليا واشوف الحاجه كبيره قوي لكن بتهون قوي لما بفتكر عظمه ربنا ان الارض ارض والسماء سماءه ويشاء ما يشاء سبحانه وتعالى ونستعين بال- بالدعاء الجميل وفي سهام الليل في الثلث الاخير واسال الله ان يفرج عنا هذا الكرب آمين.
وبشكركم على المواضيع الجميلة الهادفة وربنا يكرمكم والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا أم محمد وإن شاء الله تكوني أنت وكل من يشاهدنا من حجاج بيت الله في أقرب وقت بحوله وقوته فعلا أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ده كلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمعاني عظيمة وجميلة تعالوا نفهم المعاني ديت يا جماعة قبل ما أكمل وعايزين نسمع ما شاء الله ونتفرج على يعني حاجة فاصل كده إن شاء الله تقرير يكون إن شاء الله طيب يعجبكم نوع من أنواع التطوير زي برنامجنا ما شاء الله ما بقى فيه تطوير الكرسي الأحمر بقى الله يرحمه عايزين نبقى ندعي له ما شاء الله و... وعندنا ديكور جديد وعندنا في الحلقات بتاعتنا محتاجينكم تتواصلوا معانا بجد في أهداف الحلقة دي بالكامل جاية من الأسئلة اللي جات لنا الأسبوع ده على صفحة الفيسبوك يعني الموجودة الإرادة عندي مشاكل في الإرادة عندي مشاكل في قوة الإرادة في المذاكرة عندي مشاكل في قوة الإرادة في تعاملي مع أولادي عندي مشاكل في قوة الإرادة في تعاملي مع العمل من شباب وبنات ورجالة وستات كان الموضوع في الإرادة صعب جدا ذكرني في عيد بيقولوا النهاردة عيد تحرير سينا في تحرير الأرض محتاجين تحرير العقول عشان نفهم فكرني بمقالة كنت كتبتها من فترة طويلة من سنتين ثلاثة أن المؤمن لا يكتئب مش فاكر العنوان لكن خلاصتها المؤمن لا يكتئب يا جماعة عايزين نراجع إيماننا الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وبرضه بلادنا بتزيد بالإخلاص والعمل والجهد والإتقان اللي مبني على إخلاص لله اللي ملتزمين فيه بدعاء لله اللي عارفين ان ربنا فوق الأسباب وهو رب الأسباب ولا يحتاج إلى سبب وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون زي ما كانت ثورتنا في مصر مش في حسابات أي حد ولا أي حد ولم يدعي ذلك أحد أنه كان خلف الثورة بكل معانيها أنه هيعمل ثورة ويقوم بيها لكن كانت جهود ربنا سبب من أسباب بين العديد عشان النهارده مش نكتئب أو نخاف أو نمل أو نكسل أو ما نعملش أو نجبن أو ننهار أو نقع أو نخون بعض أو نشتم بعض أو نكسر مقاديف بعض أو نشنكل بعض أو يبقى نفسنا أن فلان اللي قدامنا يقع عشان يبقى أثبتنا أن احنا كنا أقوى مفيش حد قوي بيعمل كده دي شغلانة الضعيف حتى نبينا صلى الله عليه وآله علمنا كده بقوة الإرادة والعزيمة لما كان اليهودي يضع أمام بيته كل يوم كل يوم يضع أمامه رجيع البهائم والعياذ بالله بيطلع الأمعاء والحاجات اللي لا نستطيع أن نشم رائحتها حطها كل يوم قدام بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله كان الكفار يضعونها والنبي يسجد على ظهر رسول الله وتأتي السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين البنت اللي عندها قوة إرادة وهي بنت عشر سنين وترفع من فوق أبيها وتذهب إلى أبي جهل وتعلمه الأدب وتربيه بقوة الإرادة ويكن أبو جهل في النار وتكن فاطمة سيدة من سيدات نساء العالمين كملت من النساء أربع منهم فاطمة اللي كان عندها عشر سنين لكن كانت عندها قوة إرادة جابتها من أبوها صلى الله عليه وآله أكثر الناس قوة في إرادته بأمر ربه الكامل المكمل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي بنته دي فاطمة اتعلمت منه قوة الإرادة لما اليهودي بيحط قدامه كل يوم الروث ويوم ما يروحش يحط الروث فيذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ليعودوا ما الذي منعك عنا مريض يهودي مريض كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم لكن أي قوة إرادة تخلي النبي صلى الله عليه وآله اللي بيأذيه اللي هو عدوه فعلا هو عدوه هو رجل كافر يعادي رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذيه في نفسه وبدنه وعقيدته وفكره كل حاجة يؤذيه كل يوم يوم بس ينقطع عنه في الأذية النبي فرحوا بوصله بعيادته بزيارته دي اسمها قوة الإرادة تعالوا نشوف التقرير أو الفاصل ده ونرجع تاني نتعلم إزاي نقوي إرادتنا ونتعلم نقويها بما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن المؤمن قوي الإرادة والله بالقوة والتصميم مفيش مستحيل لو قال لك كل الناس مستحيل الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لو قعدنا طول عمرنا نسمع كلام الناس من غير ما نسمع كلام ربنا الذي هو فوق الأسباب بجد الله عز وجل قادر على كل شيء وعلى صنع المعجزات هقول لكم حاجة عجيبة وغريبة أنا لسه جاي من الكويت امبارح لكن والله سبحان الله لم تكن لتخطر لي على بال ممكن ما تخطرش ولا أي حد على بال بقول في المحاضرات كلام كتير من قصص قديم القصة اللي اتكتبت دي والقصة اللي اتحكت في السطور اللي فاتت دي قصة حقيقية عن طبيب كان من أسرع العدائين في العالم اسمه باكنجهام ارجعوا لها وهتلاقوها وموثقة هذا الكلام الكل قال مش ممكن يمشي وفي الأول لما اتحرق الطبيب كان بيقول لأمه لو مات يكون أحسن له لأنه هيتعذب كتير لكن بفضل الله وبرحمته ربنا يرزقنا نفرح بفضل الله وبرحمته بجنته وسعادة الدنيا والآخرة صمم لأن هدفه من الدنيا طالما عايش فيها يعيش فيها صح ويعيش فيها بحياة كاملة غير منقوصة كان الكويت وسمعت والكلام ده مشاهد وموثق وقابلتهم عن حد من العراقيين محكوم عليه بالإعدام كان محكوم عليه بالإعدام في الكويت لتهمة الخيانة العظمى بعد غزو العراق للكويت أيام صدام وكان مسجون لحد وقت قريب سبحان الله محكوم عليهم بالإعدام مجموعة من العراقيين وكانوا بيبعتوا لها أحد المشايخ المصريين مش عارف يسمحوا لي أقول الأسامي ولا لا لكن ما سألتهمش فخلونا من غير أسامي شيخ من المشايخ بيروح لهم لأن محكوم عليهم بالإعدام يقعد معاهم فكانوا بيمتنعوا عن الجلوس معاه لأن هم كده كده ميتين هتقول لنا إيه يا عم الشيخ سبحان الله قل لهم أقول لكم أن أمر الله قائم حيث ما يريد الله وقت ما يريد الله ولعله خير قعدوا معايا قالوا له محكوم علينا بالإعدام هنموت كمان كام يوم خلاص الدنيا مهما طالت بقت قليلة وقصيرة واحنا كده كده بنقرا لنا قرآن وآيتين واحنا مسلمين ومش محتاجين شيخ يقعد معانا لهم طب بس اسمحوا لي يمكن أذكركم بأن أمر المؤمن كله له خير ولعله خير سبحان الله حكاية قلناها زمان قلناها كتير في حلقاتنا لكن اللي بقوله لكم ده واقع ناس محكوم عليهم بالإعدام في العراق أو عراقيين في الكويت بتهمة الخيانة العظمى إيه اللي ممكن يحصل الشيخ المصري راح أجازة لمرضه الشديد في مصر رجع يسأل عليهم ما لقهمش ولا واحد فيهم موجود فتيقن ان هم خلاص اتعدموا حكم عليهم بالإعدام لكن العجيب والغريب واللي بقوله ده والله حقيقي فوجئ ان هم سايبين له تليفوناتهم او عفوا مش سايبين تليفوناتهم قالوا ان اول ما يبقى معانا تليفون هنتصل بالشيخ لان كلهم خرجوا ايه اللي حصل ايه اللي حصل الشيخ بيسأل قالوا سبحان الله رئيس الوزراء العراقي راح قابل امير الكويت في اطار تحسين العلاقات فحصل عفو اميري عن كل السجناء العراقيين اللي محكوم عليهم بالاعدام واطلق سراحهم وكلهم رجعوا من العراق ما عدا واحد كان موجود وما زال موجود وكان الاتصال بيه في الكويت من كام يوم وانا موجود لسه راجع امبارح سبحان الله اطلق سراحه هو كان مستني حكم الاعدام فلعله خير ممكن بالإرادة الموصولة بقوة الله وحوله الدنيا تتغير والإرادة تبقى فعلا مصدر عظيمة وإلهام هنراجع بعد ما نسمع أشرف إزاي نقوي عزيمتنا وإرادتنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور ربنا يبارك فيك الله يحميك ويبارك في حضرتك أخي أشرف قولوا لله سبحانه وتعالى خير من كانت عنده الإرادة القوية العظيمة والتي استمدها من ربه سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله لذا يعني أبشر الأمة وأبشر أهل مصر أن الخير قادم بإذن الله إن شاء الله
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في عرضه وفي صحته وفي جسده فصبر النبي صلى الله عليه وسلم لقوة إرادته وتمسكه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى نعم فأقول لله عز وجل إحنا عايزين نتعلق بالله نعم.
نتمسك بالله سبحانه وتعالى ونحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أن تنكشف الغمة نعم.
هذه غمة ستنكشف عن مصر إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله ولكن علينا أن نأخذ بأسباب الإرادة وهي التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة في والسلام معاملاته ومعاشراته ومع جيرانه ومع إخوانه صلى الله عليه وسلم حتى تكون الإرادة صحيحة سليمة نعم فمش لا يعقل ولا ينفع يتمسك بالأخلاق الذميمة ويخون بعضنا بعضا ويذم بعضنا بعضا بل ويبدع بعضنا بعض الدعاة نعم الذين هم أكابر الناس الدعاة العلماء الذين هم لنا كالنجوم نعم يضيئون لنا الكوكب ويضيئون لنا الدنيا فأسأل الله العظيم الكريم أن نتحلى جميعا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستمد الإرادة من رب النبي سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يبارك في القائمين على هذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي أشرف ربنا يحفظك جزاكم الله خيرا عن المداخلة الطيبة بالأخلاق الحميدة نصل إلى قوة الإرادة ربنا يحفظك أخويا أشرف وأخونا أسامة من المغرب السلام عليكم ورحمة الله سامحنا أخونا أسامة من المغرب طولنا عليك آه، حاول تتصل بينا تاني يا أخونا أسامة بس يعني ناخده عشان اتصل بينا من المغرب ربنا يحميك سامحنا على الإطالة كل إخواتنا اللي اتصلوا معلش سامحونا طولنا عليكم شوية لكن تعالوا بس ناخد من كلام أخونا أشرف ونبدأ بحسن الخلق وحسن التوكل نبدأ بمباشرة التنفيذ أول حاجة عشان نقوي الإرادة نبدأ نبدأ يا جماعة بالعمل وبداية العمل عماد هيزعل لو ما خدناش اتصال والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الحبيب الله يعزك كيف ويبارك حالك؟
فيك الحمد لله في خير حال بفضله ورحمته الله يبارك لك أنا عشان ما أضيعش وقت حضرتك وقت البرنامج اتفضل.
يعني عاوز أقول كلمة بس بسيطة اتفضل آه الإرادة أولها هم وآخرها همة نعم.
والهمة هي استصغار آه، دون ما دون النهايات من عظائم الأمور والهمة إذا تزوجت العلم أنجبها لنا المجد نعم.
فالمجد إذا أوله هم ولذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم صح.
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس ليس منهم منهم نعم.
الإرادة هي التي جعلت صلاح الدين الأيوبي يفت... يفت... يفتح يعني يحرر المسجد الأقصى نعم.
بدايته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإرادة الصادقة يا رب العالمين جزاك الله خيرا وجزاك يا اخويا عماد ربنا يحفظك يا رب يبارك فيك ما شاء الله عليك ده اللي بنقوله يا جماعه مباشره التنفيذ نبدا بالعمل اذا كان عندنا هم اذا كان عندنا كرب اذا كان عندنا ازمه اذا كنا متضايقين من قله او ضعف الاراده طب نقوي الاراده ازاي بدايه بالعمل الشغل ابدا في التنفيذ واقلع الثوب اللي اسمه كسل ويقلع الثوب اللي اسمه غم ممكن نهتم ولا ربنا يعافينا نغتم الفرق كبير ما بين واحد بيحط على راسه الكسل فيتغم او الهم اللي ما يتلم فما يقدرش عليه فيبقى باصص لتحت وحد تاني زي حد اولاني كان في سنن الانبياء والرسل وبعدهم الصالحين والمصلحين والقادة والعظام اللي صنعوا التاريخ اللي علمونا الهمة والعزيمة بمباشرة العمل تفتكروا كان في يوم بيرتاح أو بيقعد أو بيصبر واحد زي قطز أو صلاح الدين أو محمد الفاتح أو حتى جنودنا لما كانوا بيحرروا سينا في يوم زي النهاردة ما اعتقدش كان حد فيهم بيكسل أو بيتعب أو بينام شوية او حد فيهم كان جبان او حد فيهم كانت تنقصه الشجاعة او حد فيهم كان بيخاف قوة الارادة بتتبني بعدم الخوف مما هو قادم بالعمل والاصرار على العمل والمبادرة بالعمل في حاجة ممكن تخاف عليها لانك مش هتقدر تعملها خالص وفي كسل بيجي من حاجة هتقدر تعملها بس مش هتقدر تستمر زي التمارين الرياضية اه بيقول لك انا ممكن يوم اسخن واروح عامل متمرن في اليوم مثلا مرة اروح متمرن ساعة ولا ساعتين بس ما كملش مش هتمرن تاني مثلا وانا بقول لكم على حاجات لو بدأنا بيها هنكمل في العمل هنكمل جوه الشغل وجوه المصنع وجوه البيت وجوه العلاقات الأسرية زي مثلا مثلا يعني على سبيل المثال للحصر البنت اللي بترضي امها فتقوم تقول لها كلمتين بس بعد شويه ما يحصل موقف تروح مصرخه تاني او ترد بطريقه غير مناسبه او الزوج اللي بيجي يتكلم مع مراته فكل مرة يزعق فحد يكلمه كلمتين طيبين فمرة يتكلم كويس بس ينسى ويرجع تاني يزعق المشاكل اللي بتواجهنا حد بيخاف انه ما يعملش خالص ما يقدرش وحد بيخاف انه لو قدر مرة مش هيستمر الاتنين دول عايزين نتعلم نكسرهم ندغدغهم زي ما بيقولوا نرميهم من الشباك ولا في الحمام ونشد عليهم المية يجروا في المجاري علشان نقدر نعمل كل حاجة بفضل ربنا كانوا بيخوفونا زمان ان مثلا ايام 73 بالمناسبة ان خط بارليف ده خط محدش هيطلع عليه بالمية وبفكرة فيها ارادة وقوة ارادة انك هتوصل للحلول على فكرة الحلول ما بتبقاش مستحيلة ولا صعبة ممكن الحلول تبقى محتاج شوية تفكير وإعادة تفكير وبدايات عمل محتاجين بس نشعل الفتيل اللي بيوقد جوانا هذه القنابل الإنسانية المتفجرة من الأخلاق والبر, والبر والرحمة من الإيمان بالله اللي بنقوله بالعمل محتاجين نعرف مواطن ضعفنا اللي بتضايقنا واحنا اللي هنبقى عارفين ازاي نقويها عايزين نعمل الروشتة بالكتابة تعالوا نكتب احنا اللي نكتب نكتب ايه اللي احنا عايزينه ايه اللي عايزين نوصل له والله هاتوا ورقه وقلم واكتبوا او لو مش عارفين تكتبوا حطوه على ايديكم ايه اللي بيضايقنا او بيضعفنا او بيقلل قوه ارادتنا احنا هنقدر نعرف ايه اللي يقوينا حطوا لنا اهداف اهداف نهائيه نفسي انجح في الامتحان نفسي ولادي ينجحوا نفسي علاقتي باهلي تبقى جيده نفسي بلدي تبقى عظيمه وجميله رتبوهم نفسك في ايه في الاول نفسي اخلص امتحاناتي واجيب تقدير حطها يا اخي في الاوضه نفسي ابقى طبيب ولا مهندس نفسي ولادي يبقوا في كليات القمه نفسي يبقى اخلاقي حميده نفسي تبقى بلدي في مكانتها اللي المفترض تبقى فيها رقم واحد في الاقتصاد رقم واحد في السياحه في الاداره في الفهم في الاتقان في اتقان العمل اكتبوا الحاجات دي وحطوها زويل زمان علموه قوة الإرادة لما كتبوا على أوضته ورقة مكتوب عليها الدكتور أحمد زويل ولما فشل يدخل كلية الطب فشل إنه يدخل كلية الطب وده من نعمة ربنا عليه ما كسرتش مقاديفه ولا همته ولا إرادته في إنه يبقى الدكتور أحمد زويل اللي حصل على نوبل في الكيمياء في الفيمتو ثانية وفي النانو ثانية وفي علوم من أعظم العلوم اللي احنا مش شايفينها تفرق معانا في ديننا لأنها تفرق معانا في معرفتنا بربنا العلي العظيم القادر الجليل الذي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تفرق معانا عشان كده تعالوا نبدأ وتعالوا نكتب وتعالوا نخطط التخطيط السليم النهاردة هنبدأ شوية بالإرادة معرفش نكملها الحلقة ولا اللي جاية ولا لأ لكن تعالوا نعمل تخطيط تعالوا نعرف اللي حوالينا تعالوا نعرف احنا عايزين ايه تعالوا نعرف نمشي منين ونروح على فين والتخطيط مش هيجي غير بمعرفة بثقافة بقراية تعالوا نعرف ايه اللي محتاجين نغطيه في جوانب حياتنا ايه اللي محتاجين ننميه في مهاراتنا ايه اللي محتاجين نتعلمه ايه اللي بيخلينا نقع في المطبات وننكسر ما نعديش المطبات اللي مالية الحياة تعالوا نتعلم المبادرة ونتعلم بالكتابة ونتعلم بالتخطيط السليم ومعرفة الأهداف تعالوا نستحضر الأشياء الإيجابية تعالوا نشوف احنا فين من غيرنا تعالوا احنا بن... بنكتب كده ونفكر في بلادنا مثلا قد ايه ربنا نعم علينا ربنا يلطف باخواتنا في العراق لسه جاي من بغداد من من اسابيع قليله قوي والله اللي يروح بغداد بغداد بالتحديد يعرف قد ايه احنا في نعمه امن وامان يبقى البلطجه بقى وكل الكلام ده ولا حاجه ولا حاجه خالص يعني بالنسبه للي شفته في بغداد انا ما شفتش ناس من كم الحراسات اللي موجوده علينا علشان يحرسونا كناس عاديين بس جايين من بره متغربين الامن والامان ربنا يلطف باهلنا في العراق واهلنا في سوريا اللي هم عارفين يخرجوا من سوريا ولا هم عارفين يحسوا بالأمان على نفسهم في سوريا تعالوا نعرف قد ايه ربنا أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان نعرف مهما حصل وكان عندنا سلاح ربنا يلطف بينا ان بلد من اكبر البلاد اللي في العالم فيها سلاح اللي كل واحد له ست سبع حتت سلاح لما يقسموا عدد قطع السلاح على عدد السكان في اليمن واللي يبقى الموت من غير دية والسلاح من غير فلوس نعرف ان احنا في نعمة ونستحضر الاشياء الايجابية اه عندنا مشاكل عندنا مشاكل بس تعالوا نقوي الاراده عشان نقدر نعدي ونخطي كل المشاكل ونتجنب العجلة والجري الطويل لان انا عارف ان الدنيا بتجري والحلقة كمان جريت وحياتنا بتجري بس هتبقى اسعد واحلى واجمل بقوة الإرادة خلونا نعيش مع قوة الإرادة من هنا الأسبوع الجاي ولكل يوم ولكل حياتنا ما دام عندنا أنفاس ربنا يرزقنا وإياكم قوة الإرادة تواصلوا معنا على الصفحة على القناة أو على بيج دكتور إم أبو فرحة تعالوا نفهم مع بعضنا قوتنا ونبدأها بالدعاء لله ومن النهاردة بركعتين تهجد قبل ما تناموا بالله عليكم وصية بقولها لكم كل ليلة بقولها لكم بالليل وبالنهار في الأصل والإعادة كل ليلة ما تناموش إلا لما تصلوا ركعتين لله خفاف قليل دائم خير من كثير زائل لله من قيام الليل تدعوا لنا وتدعوا لنفسكم ولبلادنا ربنا يجعلها سخاء رخاء مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وكل اخواتي في الاستوديو واخواتي في القناة والقائمين عليها ويجعل بلادنا يا رب أحسن بلاد الدنيا وإنتوا أحسن ناس وارزقنا وإياكم قوة الإرادة نراكم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته